أكيد حاجة تساوي مقامك عندي اهلا بكم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم واستمرارا لما آه، يعني نعرضه منذ آه، الثامنه آه، منذ ساعات قليله مشاهدينا الكرام نتابع الحدث لحظه بلحظه مع الاحداث التي تتم الان في مزبيرو وميدان التحرير آه، في ماسبيرو في ميدان التحرير هنا في القاهره وفي آه، الاسكندريه امام مكتبه الاسكندريه بل وصل الأمر الآن إلى بني سويف إلى بني سويف مظاهرة يقولون مظاهرة كبيرة للأقباط في بني سويف وأيضا في المنيا حسب ما ورد إلينا من مصادر مؤكدة هنتابع الحدث لحظة بلحظة هنشوف مراسلينا في ميدان التحرير وفي ماسبيرو وفي وفي عبد المنعم رياض وفي بعض المحافظات هنشوف الحدث ماذا يتم الآن لحظة بلحظة ولكن مع أهم الأخبار مشاهدينا الكرام اولا يسعدنا ان يكون معنا فضيله الاستاذ الشيخ مسعد انور اهلا بحضرتك أهلا بك.
ربنا يكرمك وكنا نتمنى أن نسعد بحضرتك دائما في اوقات افضل وافضل وفي حالات افضل مما أسعد نحن الله.
فيه الان أسأل الله أن يأتينا بالخير وأن يصرف عنا كل شر امين يا رب اللهم امين الصحه تعلن مشاهدينا الكرام 19 حاله وفاه و156 اصابه في اشتباكات مزبيرو ووزير الاعلام اسامه هيكل بيقول ما يحدث يهدد الوطن ووسائل الإعلام مطالبة بالتعامل مع أحداث مزبيرو بحكمة شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب يجري اتصالات بالبابا شنودة والقيادات الكنسية لاحتواء عاجلة للأزمة واشتباكات بين مسلمين يهتفون الله أكبر ومسيحيين يرددون نفديك يا صليب في التحرير الأقباط يحملون أكفانهم في مسيرة يوم الغضب آه، الأمن المركزي يفرق الأقباط أعلى كوبري أكتوبر الأمن يخلي ميدان التحرير من المتظاهرين ويلاحقهم بوسط القاهرة آه، أيضا مشاهدينا الكرام الدكتور سليم العوا بيقول من أطلق الرصاص على الجيش مأمور أيضا آه، هناك اتهامات أخرى موجهة من آه، إبراهيم عيسى وعلاء الأسواني بيقولوا إن السلفيين هم اللي ورا الموضوع السلفيين هم السبب في الأزمة السلفيين هم اللي هيضيعوا البلد السلفيين هم اللي ورا الفتنة اللي موجودة الآن أي شيء الآن بيتم وراه السلفيين أي شيء بيحدث الآن وراه اللحية أي شيء الآن وراه الملتزم طب ليه؟ إحنا بدل ما بنجمع بعض وبدل ما بنبني البلد قاعدين بنفرق البلد ليه؟ وهي التهم معلبة وموجودة ومنتشرة وجاهزة في أي وقت أي أزمة تحدث الآن السلفيين ابحث عن السلفيين طب ليه؟ إحنا محتاجين الآن نبني البلد مصر في أزمة مصر في محنة محتاجين ان احنا نبني البلد محتاجين ان احنا نعمر البلد محتاجين ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض من اجل ان نعبر هذه الازمه اللي بسال ربنا سبحانه وتعالى ان تمر يا رب تمر مرور الكرام وتمر مصر من هذه الازمه بسلام وامن واطمئنان شيخ مسعد انا عايز اقول زي ما قلت الان مصر في ازمه اليس كذلك بلى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد حقيقة مصر ما تستاهلش كده من جميع المصريين مصر بلد عريق تاريخها عريق ضارب في جذور الزمن نعم مصر أعطاها الله من المنح والهبات ما لم يعطه لعشرات الدول مصر ذكرها الله في قرآنه قرابة 30 مرة مصر أقسم الله عز وجل ببعض أرضها في قرآنه عندما قال والتين والزيتون وطور مم.
سينين وطور سينين من مصر مصر فيها جزء مقدس نعم أولم يقل ربنا لموسى عليه السلام فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى أرضنا مقدسة أرضنا مباركة أرضنا أقسم الله بها في قرآنه أرضنا فيها من العلماء وفيها من الأنبياء ما الله به عليم مصر سكنها أنبياء إدريس عليه السلام عاش في مصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دخلا مصر وعاش في مصر عيسى عليه السلام فر من اضطهاد اليهود ومن اضطهاد الرومان إلى مصر فوجد فيها الأمن والأمان مم.
مع أمه الصديقة عليها السلام مصر عاش فيها يعقوب وعاش فيها يوسف وولي حكمها يوسف عليه السلام مصر على ترابها درج موسى وعلى أرضها شب هارون مصر فتحها الفاتحون نعم عمرو بن العاص عبادة بن الصامت مصر استوطنها أكابر الأئمة الشافعي نزيل مصر البويطي السيوطي الطحاوي مشايخ القراء في العالم من مصر هل يذكر تذكر تلاوة القرآن نعم.
ويغفل الحصري مم.
ويغفل المنشاوي مصر حكمها خيرة ملوك المسلمين بل خيرة ملوك الدنيا والله ما كسرت الفرنجة في الحملات الصليبية إلا على يد جيش مصر بقيادة صلاح الدين وما حطم الله التتر إلا على يد جيش مصر بقيادة قطز والنصر الوحيد نعم في العصر الحديث الذي حققه العرب على اليهود هو النصر الذي أجراه الله على أيدي المصريين مم.
حرام عليكم مصر ما تستاهلش كده لو هوجه رسالة لكل مصري هقول لهم ارحموا مصر حرام عليكم اتقوا الله في مصر مش معقول يا أستاذ ملهم نعم كل فئة لها حقوق تولع البلد إضراب المعلمين إضراب الأطباء إضراب أساتذة الجامعة إضراب العمال في هيئة النقل العام إضراب العمال في مصنع السكر والزيت والكتان وبعض مصانع الغزل وأخيرا إضراب المراقبين الجويين اه أنا كنت في سفر تأخرت عن الطائرة أربع ساعات كان معانا واحد راح يعمل عملية لل- في الكلى في ألمانيا مم.
ضيعوا عليه رحلتين يعني ممكن يهلك ويموت لمصلحة مين يا أخوانا اه لمصلحة من يعني أنا أرى أن اللي بيفعل هذه التصرفات الآن أناني يعني هل هناك مخطط آه، شيخ مسعد لزعزعة الاستقرار في البلد لا شك في أو ذلك لعدم الاستقرار في البلد لا شك في ذلك مم.
مصر مستهدفة وهذا الكلام يعني ليس من باب فض المجالس هذا كلام يعرفه القاصي والداني هذه الأحداث الأخيرة التي دارت رحاها منذ أيام آه.
واشتد عودها في هذه الساعات يقينا مدبرة اه يقينا خطط لها في الخارج وفي الداخل هل تحاول إقناعي بأن الناس تخرج في وقت واحد في أكثر من محافظة هذا الأمر عبارة عن أمر عشوائي لا طبعا مشاعر ساخطة هذا أمر دبر له بليل مم.
وخطط له من الخارج وأنا أقول لكل مصري مسلم أو غير مسلم مصر لن نفرط في حبة رمل من ترابها مصر غير قابلة لأن تكون سودان آخر دون هذا الأرواح مم.
ودون هذا المهج ودون هذا دماءنا ودماء الزوجات والأولاد مصر هتفضل مصر باتساعها بأهلها بقوتها أنا خايف تكون دي الفوضى الخلاقة مم.
اللي الست كندليزة والست أولبرايت قالت عليها اه خايف تكون هي دي تفتيت البلد تمزيق البلد والله لن يكون الحل يا شيخ مسعد يعني احنا آه، كتير لما بي- بي- بي- يعني بتحدث أزمة ال- المسلم مع المسيحي والهلال مع الصليب والاحتفالات اللي بتتم واللقاءات والبوس والأحضان اللي احنا مللنا منها كتير لقاءات كتير واتصالات والتهدئة ومش التهدئة والأمر هو هو والأمر كما هو مفيش جديد بتحدث أزمة وأنا حاسس أن الموضوع بيكبر الموضوع بيتزايد الموضوع آه، غير قبل كده كان الموضوع قبل كده يعني زي ما الكاتب الاستاذنا محمد علي خير كان مظاهراتهم كانت بتتم في العباسيه من بعد الثوره بدات تتم في مسبيرو وبقى الصوت بيعلى وبقى في اعتصامات وبقى في قطع وقفات طريق.
وبقى في قطع طريق وبقى في آه، تحطيم لسيارات بقى في حرق بقى دماء.
في والدماء نعم يعني الأخبار إلى الآن بتقول 19 آه.
واحد مصري أنا مش هقول دلوقتي مسلم أو نصراني لأن كلنا شركاء في الوطن كلنا أصحاب هذا البلد بقول 19 مصري سقطوا في أحداث الليلة آه.
والجرحى أكثر من 183 ده آه.
إلى الآن اه أنا وأنا جاي في الطريق كان ال- يعني الذين سقطوا خمسة القتلى خمسة اه في خلال ساعتين مم.
بقوا 19 اه ويمكن واحنا بنتكلم دلوقتي معاكم يكون العدد زاد في القتلى وفي الجرحى يعني هذه مصيبة كبيرة الحل الأمثل الحل الوحيد في تفعيل القانون يعني أنا بطلب من حكومة شرف بطلب, بطلب من المجلس العسكري بطلب من القائمين على الدولة في هذه المرحلة الانتقالية ببساطة تفعيل القانون مم.
على المسلم وعلى غير المسلم جميل تفعيل القانون هنتوقف عندها ومن ميدان التحرير زميلنا محمد رأفت صحفي جريدة الرحمة أستاذ محمد السلام عليكم آه، ايوه يا محمد.
ريس السلام عليكم عليكم السلام إيه الوضع الآن يا محمد ايوه يا استاذ ملهم بدا الوضع آه، الحمد لله في الهدوء والامر في سلام الان وحتى ان بعض الاخوه المسلمين التفوا حول افراد القوات المسلحه وبداوا يشجعونهم ببعض الشعارات منها آه، آه، يا ابو مصر ودبوره وكاف احنا اخوانك مش ارهاب واسلاميه اسلاميه والمسلم والجيش ايد واحده و- وغيرها من آه، النداءات وعربات الاسعاف بدات واقفه في اماكنها بعدما كانت تنقل آه، المصابين فنقلت بعض المصابين آه، من القوات المسلحه الى مستشفى آه، كوبري القبه والمدنيين كانت تنقلهم آه، الى معهد ناصر ومستشفى المنيره اما المصابين من المسيحيين كانت تنقلهم الى المستشفى القبطي ومستشفى الهلال الاحمر ويشارك آه، في الاسعاف هنا آه، اسعاف القاهره والجيزه وانا معايا بعض افراد آه، الاسعاف آه، اخونا جميل.
زكي عبد العاطي زكي من اسعاف القاهره هيكلم حضرتك دلوقتي تمام أهلا و... عليكم السلام أهلا وسهلا ازيك يا زمول عم ازيك يا باشا ربنا يقويك أهلا بيك اتفضل
استاذنك بس استاذنك يا زمول بس الصوت بس بعيد شويه أنا سامع حضرتك اتفضل اتفضل اتفضل يا- اتفضل يا باشا اتفضل قد امرك بقى اوصف لنا الحال الآن ال- ال- عدد والله يا المصابين باشا ال- العلاج كت- العلاج كتيره بس الحمد لله احنا ساعات نعمل على على اكمل وجه ولادنا المصابين المسيحيين وال- والاخوه المسلمين والحمد لله يعني العدد دلوقتي بدات تناقص والحمد لله يعني العمليه ربنا يستر يعني العمليه كده شويه المصابين كلهم من المسلمين ولا من الأقباط ولا من إيه بالضبط المصابين من آه، مجندين واضباط يا زمول مجندين
وحالات الوفاه بلغت يعني ما يعادل 19 ومن 19 الاثنين من هنا ومن هنا اه اه من هنا ومن هنا
ايوه يا باشا طيب آه شكرا
شكرا محمد
ايوه يا استاذ ملهم آه محمد آه، تابعنا بالجديد تابعنا بالجديد وعايزين لقاءات يا محمد لو نقدر نعمل لقاءات مع حد من الجيش او من افراد الشرطه او من الامن المركزي يا ريت يا محمد ان شاء الله يا ريس ما شكرا شكرا جزيلا.
شكرا شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، كنت بتقول سياده القانون يا شيخ مصطفى اه الحل الامثل سياده القانون آه.
اثنين آه انا بقول لكل شركائنا في الوطن من النصارى احنا طول عمرنا عايشين مع بعض مم.
ونتعامل بمعامله كلها عدل وانصاف ونؤدي حق جيراننا من النصارى ويؤدون حق الجوار الدنيا ماشيه كويسه مم.
ايه اللي حصل لا تسمعوا لشياطين أقباط المهجر هؤلاء يريدون أن يحرقوا هذا الوطن لا تسمعوا لهؤلاء أنا كنت في محاضرة يا أستاذ ملهم اه في نقابة المحامين من ثلاث أو أربعة أشهر آه.
وكان مالك السيس وأخذت أتكلم عن حقوق النصارى في الإسلام الرجل بعد المحاضرة قام وخدني في حضنه وأخذ يقبل على رأسي عقلاؤهم يعرفون أن ديننا يأمرنا أن نتعامل معهم بالعدل والإنصاف هذا نفعله دينا لا نفعله قانونا أنا أتقرب إلى الله عندما أحسن على جاري النصراني نعم
أنا لما أساعد نصراني يحتاج إلى مساعدة هذه عبادة يدخلني ربي بها الجنة وإحنا بنعلم الناس ده في المساجد وبنقوله في مقالات وبنقوله في التلفزيون فلا تسمعوا لهؤلاء ومعقول نتعدى على الجيش مم.
ده هي الورقة الوحيدة اللي فضللنا في مصر الجيش يا أخوانا انظروا إلى جيش سوريا ماذا فعل انظروا إلى جيش القذافي ماذا فعل جيشنا والحمد لله لم يطلق طلقة واحدة على أي مصري في هذه الثورة ولولا فضل الله ثم تدخل الجيش إلى جانب الشعب ظني أن الثورة ما كانت أن تنجح مم.
إلا إذا نزفت مئات الآلاف من الدماء من من دماء الناس نعم فنهاجم الجيش الورقة الواحدة لمصلحة مين؟
اه لما نهاجم الجيش والجيش يدفع عن نفسه ويسقط قتلى من هنا وقتلى من من هناك لمصلحة مين؟
مم.
مش عارف صحيح طب هم يعني رفعوا شعارات وده شعار خطير جدا وبيدل ان في مخطط وفي آه، ايادي خفيه بتحاول العبث بمصر الشعب يريد حمايه دوليه تعليق هو ده حضرتك.
ما هو ده شغل شياطين الخارج مايكل منير والطقم بتاع بره آه نعتدي على الجيش الجيش يدفع عن نفسه نصور هذه المشاهد ننفخ فيها نضخمها نحن مضطهدون آه.
نحن مسحوقون نحن يحصل فينا كيت وكيت انجدونا عايزين حماية دولية عشان آه، أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا نجد أساطيلها غدا على السواحل المصرية وأنا أقول هذا لن يكون آه.
أبدا ولو حصل ما تخوفوناش بأمريكا نحن لا نخاف لا من أمريكا ولا من إنجلترا ولا من أي أحد مم.
نحن لا نخاف إلا من الله آه.
المسلم يعرف أن حبه لوطنه الإسلامي من الإيمان حبك لوطنك المسلم من الإيمان دفاعك عن كل حب التراب من بلدك من الإيمان موتك في سبيل صيانة أمن بلدك من أعظم الشهادة في سبيل الله فاحنا دي قضية محسومة عندنا نحن لا نخاف إلا من الله أنتم شركاؤنا في الوطن لنا ما لكم وعليكم ما علينا ديننا أمرنا أن نتعامل معكم بالعدل جميل.
والإنصاف والإحسان جميل واقرأوا التاريخ مش عايزين نقعد نذكركم بما فعله عمر مع ابن عمرو كرامة جميل.
لقبطي مظلوم نعم نعم جميل يعني أنا أنا عايز أقول ح- كلام رائع من الشيخ موسى الأنور الشيخ السلفي المعتدل الجميل ودي رسالة بنوجهها آه.
لكل من يعترض على السلفيين ولكل من يريد إلصاق أي أزمة أو أي مشكلة بتحدث في البلد دايما الإلصاق بيوجه دائما للسلفيين فأنا بقول آه ده الشيخ موسى الأنور الشيخ موسى الأنور المعتدل الجميل أو ده الفكر فك- فكر السلفيين يا أستاذ يا إبراهيم يا عيسى اللي بتهاجم السلفيين وتقول أهو ما هو الشيخ مسعد أهو اسمح لي يا اسمح لي.
علاء أسوان أهو الشيخ مسعد نعم.
هنرد بعد الاتصال طيب، حاضر.
أستاذ عبد الرؤوف ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك استاذ ملهم أهلا بحضرتك اتفضل كل عام كده وحضراتكم بخير والجميع اسره قناه الرحمه بخير شكراً، شكراً.
العاملين فيها والمشايخ الافاضل شكرا جزيلا وعلى رأسهم فضيلة العلامة الكبير الذي يقال آه، دائما يتكلم بكلام كله رفق وحنان فضيلة الشيخ محمد حسان شكرا جزيلا اتفضل وأرحب بضيفك الجليل فضيلة الشيخ مسعد الله يبارك وجميع فيك.
المشايخ الأفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم آمين يا رب، وأن آمين.
يبارك فيهم وأن يطيل في أعمارهم آمين.
وأن يجعلهم يا رب زخرا للإسلام والمسلمين آمين يا رب، آمين، وأن آمين.
ينفعنا الله سبحانه وتعالى بهم وأن يبارك فيهم ويطيل في عمرهم آمين يا رب طبعا آه، واجب آه، في الوقت الحالي بعد اذن حضرتك ان كل مسلم عاقل مع كل هذه الاحداث التي تمر بها هذه البلد وما نعلم من فتنه ومن كلام مستفز ان يكون عاقلا كل العقل حتى يجنب هذه البلد الفتنه الذين هم يرونها ويريدونها ويريدون ان تقع هذا البلد فيها من داخل البلد ومن خارجها. فلا يخفى على اي انسان عاقل ان في هذا الوقت الراهن وقت خطير جدا جدا فمن يكون غيرنا ان لم يكن المسلم فطن فمن يكون غير المسلم مم.
المسلم جميل كما قال فضيله الشيخ مسعد بارك الله فيه في بعض الحلقات ليس كيس قطن وانما كيس فطن وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وفي هذه القناه شكرا المباركة.
جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يكرمك آه، أم خديجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي، أهلا أهلا وسهلا.
ملهم وتعالى يا شيخ مسعد.
أهلا وسهلا.
آه، دلوقتي احنا لو عايزين نبص بقى بجد كده كل اللي بيحصل ده دلوقتي بيحصل ليه؟ الانتخابات قربت والأجندة اشتغلت ولازم الانتخابات تخش في ميعادها. دلوقتي هيلاري كلينتون تحذر المجلس العسكري من تفاقم الأوضاع والضغط على الأقليات ون- ونعرض على المجلس العسكري إيه بقى؟ المساعدة بقوات أمريكية لحماية المناطق الحيوية ودور العبادة.
ده اللي هم ده عايزينه.
خبر الآن ده الآن خبر هيلاري كلينتون بتعمل كده هما ده اللي هما عايزينه دول يعني اللي في الشارع دول مش هم النصارى جيراننا والكلام ده كله كس... لا دول قصه ثانيه خالص دول لهم اجندات عايزين يفعلوها دلوقتي قولي قولي قولي الخبر تاني قولي الخبر تاني قولي المصدر الله هيلاري يكرمك كلينتون في اتصال هاتفي دلوقتي تحذر المجلس العسكري من تفاقم الاوضاع والضغط على الاقليات ونعرض على المجلس العسكري الحمايه والمساعده بقوات امريكيه لحمايه المناطق الحيويه ودول العباد فين الكلام ده اتقال فين السي ان ان مم.
السياسة هم دول هم عايزين وانا عايزه افهم بقى النصارى دول اللي هم متطرفين دول قانون الطوارئ ليه ما يتطبقش عليهم؟
صحيح يعني هم دول مش النصارى اللي احنا عارفينهم مش جيراننا دول مش جيراننا عمرهم ما يكونوا جيراننا فين ليه ما يتطبقش عليهم؟ اللي احنا هنفكر عليهم لحد امتى؟ يعني هم يقولوا كنيسه هيدي لهم الكنيسه وانا مش عارفه هيحصل هيدي لهم ولا مش هيدي لهم ما احنا ما نعرفش كده المفروض يكون في ردع جامد جدا للناس اللي هيبوظوا البلد دول لان دي دول يعني قدام خراب فما عشان احنا هنقعد بقى نقول كذا ودول مش عارفه مين ودول مش عارفه مين لا هم دول معروفين لسه فيديو لقسيس من قيمه يومين بيهدد بالقتل المحافظ يقول له ما ت- ما ت- ما تعزلش كمان يومين هيموت موته شنيعه على الهوا كده يعني على طول كده مفيش اي مشكله ودول بقى الفاظ ثانيه يعني الواحد ما يعرفش يقولها فيعني تمام، ما تمام.
اعرفش ازاي هن- هناخد موقف مع الناس دي ويكون في موقف راجع مش نقول حاجه ضبط النفس ضبط النفس طب ما دول مش ضابطين النفس ما طبعا ضابطين نفسنا شكراً.
لكن نتاخد بقى القانون شكرا شكرا جزيلا استاذ حسن السلام عليكم ما طيب احنا احنا معانا تقارير كتيره لو نطلع تقارير لمشاهدينا الكرام ونشوف طيب طيب طيب آه هم بيقولوا في اتصالات كتير جدا وفي مداخلات من ميدان التحرير وفي آه يعني زملاء آه كثر ما شاء الله محتاجين وعاوزين يتدخلوا معانا يتدخلوا معانا ويقولوا رايهم لمشاهدينا الكرام وفي تقارير موجوده كتيره جدا معانا عايزين نواكب بس الحدث ونشوف الصوره الان آه لحظه بلحظه معانا على الشاشه ايضا فانا كنت بقول الشيخ مسعد آه، يعني انت كنا بنتكلم على مساله السلفيين نعم.
ولكن ال- ام خديجه قالت خبر مهم وخبر مفزع وخبر مقلق جدا جدا وهم دول اللي عايزين هم عايزين كده وهذا يؤكد أن الأمر قد بيت له بليل في آه.
الداخل وفي الخارج اه
وهذا والله لن يكون إن شاء الله دون هذا الرقاب والدماء لن يكون مصر مش السودان إن كان قد طمع البعض في الخارج بأن يقسم مصر كما قسمت السودان مصر حاجة والسودان حاجة شعب مصر حاجة وشعب السودان الحبيب وظروفه وأحواله حاجة تانية هذا لن يكون وأنا بقول للناس اللي بتلصق كل تهمة بالسلفيين فين السلفيين في هذه الأحداث؟
هنقول بعد الاتصال استاذ حسن
ايوه السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا اتفضل زميلي اخبار حضرتك اتفضل اهلا ادخل سريعا الله يكرمك اتفضل اهلا جزاكم وسهلا الله خير ربنا يبارك فيك قناه ان شاء الله يا رب.
ويبارك في الشيخ مسعد يا رب اللهم امين السلام عليكم يا شيخ مسعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا لو تكرمت يا شيخ مسعد يا ريت آه، يعني تو- توضح المسلمين كده في ال- في ال- في العالم كله ان آه، ايه الواجب علينا في الفتنه دي ان احنا نعمله حاضر طيب حاضر آه، يعني حرام اللي بيعملوه ايه ليه ايه ذنب الجيش اللي حمانا في 28 و25 ايه ذنب الافراد اللي زي حالتنا ذنب آه اخويا والله.
واخوك إيه مم.
في الجيش ذنب الناس دي ايه يعني طيب شكرا ليه استاذ يضربون حسن بالنار وليه- ليه- شكرا ج- كتر خيرك استاذ ريهام استاذ ريهام
ايوه سامع اهلا وسهلا
الو ايوه سامع اموري مي السلام عليكم طب إن إن- طيب هنستاذنك هنستاذنك شيخ مسعد مستاذن مشاهدينا تعالوا مع بعض نطلع لتقرير ونعود بعد تقرير
يقدر يتكلم عايز آه، يا شريف شريف شريف يا شريف شريف خليك هنا معايا خد ابراهيم منه ادي ابراهيم
زميلي ما جنبي يا جدعان زميلي ما جنبي حرام عليكم والله والله حرام عليكم زميلي ما جنبي والله والله يا زميلي ما جنبي والله حرام عليكم والله حرام عليكم والله كتفي ما قدرت احركه مش قادر اتحرك مش قادر اتحرك حرام والله ضربونا بالطوب وضربونا بالنار ضربونا بالنار واحنا كنا واقفين نحرسهم واقفين من العصر لحد اذان المغرب نحرسهم والله واقفين نحرسهم ونتكلم معاهم ونشرب منهم ميه غدروا بينا وضربونا والله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مش عارف ده يرضي مين والله ده يرضي مين يا مولانا لا يرضي إلا شياطين الإنس والجن مم.
لا يرضي إلا الذين لا يحبون مصر ولا يحبون الخير لمصر هذا يرضي فقط الذين يريدون حرق مصر وتفتيت وحدة مصر مم.
وهذا لا يرتضيه أي مسلم ولا يرتضيه عقلاء النصارى من شركائنا في الوطن ونعرف ذلك جيدا رائع رائع آه.
طيب آه، حضرتك قلت قبل الاتصالات آه، فين السلفيين من اللي حصل آه، المنظر العام او الصوره اللي موجوده على التلفزيون المصري وده شيء جميل وانا انا يعني ب- بنشكر التلفزيون المصري على آه، وجوده في الحدث وده ما كانش موجود قبل كده ونقل الصوره لحظه بلحظه آه، بنشكر القائمين على التلفزيون وعلى الاعلام المصري آه، ما شفناش واحد مراد بدقن نعم ما شفناش واحد سلفي ما ما شفناش واحد مرا... لابس جلابيه ما شفناش الكلام ده في الاحداث خالص نعم طب ليه ب... دايما بنقول السلفيين هم السبب السلفيين هم اللي مضيعين البلد الذين يعني يثيرون هذه الشائعات ويريدون إلصاقها دائما وأبدا بالسلفيين ناس مريضة مم.
قلوبها ملآنة بالحقد والسواد والغل وبيستثمروا أي حدث لتخويف الناس من الإسلام حتى لو كان هذا الكلام سيحرق البلد هؤلاء لا يحبون مصر صدق هؤلاء لا يريدون مصلحة مصر فين السلفيين في هذه الأحداث يا إبراهيم يا عيسى فين المشكلة في إبراهيم عيسى على ما يبدو في الحملات زنق عليه شوية مم.
فعشان كده آه، بيطرف كتير كل مصيبة تلسكونها بالسلفيين مرة السلفيين قطعوا ودن واحد ويطلع هذا الكلام كذب مم.
ولا صاحب لحية واحدة مرة السلفيين آه، هدموا كم ضريح تطلع النيابة والداخلية كل هذا كذب مرة تالتة ومر... وكل مرة ربنا يكبتهم ويخزيهم ويفضحهم وتظهر براءة السلفيين يا إبراهيم يا عيسى احنا بنحسن وعلى النصارى ونتعامل معهم بالعدل والإنصاف والإحسان الإحسان يعني المعاملة الحسنة تدينا الله أمرنا بذلك عندما قال في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أنا كان عندي محاضرة من شهور في الغردقة مم.
وسجلت ونقلت إلى بعض القساوسة هناك آه.
بعثوا يشكرونني عليها أنت بتتكلم في إيه؟ الكذب حرام الكذب كبيرة من الكبائر احنا عارفين انك في فلوس بتجيلك من من الشيعة وفي فلوس بتيجي من سويرس وفي فلوس بتيجي من هنا ومن هناك ومن هنالك لكن حتى في وقت الأزمة تكذب كذبة واضحة حتى لو ترتب عليها حرق البلد هو مش كذب كذبة قبل كده خسرت مصر أكتر من 300 صحيح مليون صحيح سبحان الله العظيم صحيح ربنا يهديه ويهدي الجميع والاهم الان والله كنت في هي خطبة يا مصر.
أستاذ مولى سامحني كنت في خطبة في الصعيد والله اللي وصلني من المسجد لحد البيت نصراني مم.
وقال لي والله انا بحبك وبحب اسمعك انت بتتكلموا في ايه طول عمرنا عايشين مع النصارى احنا بيتنا لسيق بيت العيله لسيق ببيت كله نصارى طول عمرنا نتعامل مع بعضنا معاملة حسنة وطيبة ويزورونا ونزورهم و- وفي الشدائد وفي المحن وفي كذا إلى الآن نعم فأنت بتتكلم في إيه مم.
كفاك نفخ في, في النار الكذب حرام اتق الله لو كنت أصلا تخاف من الله جميل المصلحة العليا الآن تقتضي أن نقف آه، صفا واحدا من أجل مصر ومن أجل أن نمر هذه آه، أن تمر مصر من هذه الأزمة الصعبة والحرجة الدكتور عبد الله شاكر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا دكتور عبد الله إزي حضرتك اهلا وسهلا اتفضل يا أستاذنا تعليق حضرتك على أحداث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد آه، أحييكم يا أستاذ ملهم الله يكرمك.
على هذه المتابعة الدقيقة الحمد لله وأشكر آه، أخي فضيلة الشيخ مسعد أنور الله يعزك.
على هذا الطرح الطيب والفهم آه، الدقيق الحقيقة الواسع مسألة كما تفضلتم جميعا محزنة لكل آه، مواطن يعيش على ظهر هذه الأرض يعني نحن ننادي الجميع نعيش على تراب بلد واحد ناكل من طعامه وخيراته ونشرب من مائه ويجب ان تسير العجله التي نحن نركبها جميعا الى بر الامان ان هذه مشكله لا شك يعني تحدث بلبله خطيره وزعزعه للاستقرار والامن والسلام الذي يجب ان يسود هذه الديار نعم نحن الآن في محنة في محنة عظيمة والحقيقة يعني من يقوم برعاية أمر هذه البلاد لا شك أنه يعني يأسى لمثل هذه الأوضاع نعم.
التي تحتاج إلى علاج حقيقة يعني أشير علي أن إحنا يعني يعني أذكر بصورة سريعة جدا واسمحوا لي البيان الذي أخرجناه الآن حتى نبين للعالم أجمع مصداقية المسلمين في مواجهة الأحداث أي ورغبتنا نعم آه، الشديدة الملحة في آه، أن تنجو البلاد من أي فتنة يمكن أن تقع بها آه، الحقيقة مصد- مجلس شورى العلماء ويعني يشرفه أئمة يعني أعلام من أو من الأئمة الأعلام والبلد مليئة نعم.
بالعلماء والخير والفضل والحمد لله تعالى آه، مجلس الشورى أصدر بيان الآن آه، قال فيه يتابع مجلس الشورى- شورى العلماء ويرصد ما يجري أمام مبنى سيوره من أحداث وقد رأينا بعض الاعتداءات التي تمت بحق بعض الممتلكات وأعلن التلفزيون المصري وقوع كثير من القتلى إلى جانب أعداد أكثر من المصابين ولا شك أن هذه الأعمال التخريبية تضر بمصالح البلد العليا وتضر القائمين بها وندعو القائمين بها إلى الكف عنها حالا تجنبا لمزيد من الشرور التي لا نأمن عاقبتها وإن نعم كانت هناك طلبات فيتم التقدم بها للجهات المسؤولة بالطرق الرسمية المعروفة ونود أن ننوه أن هذه الأعمال لا يقرها شرع ولا دين لا توجد شريعة بحال تدعو إلى هذا التخريب نعم ولا إلى الانسلاخ من الآدمية ليأتي إنسان مثلا ليعتدي على أخيه أيا كان هو الله عز وجل في كتابه يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا من شريعة الإسلام نعم.
الشاهد نقول قلنا بعد ذلك في البيان ونود أن ننوه أن هذه الأعمال لا يقرها شرع ولا دين ونوجه نداء إلى المجلس العسكري بسرعة إنهاء هذا الوضع القائم بالطريقة التي يحافظ بها على الدماء والأموال والضرب على يد العابثين الذين يضرون بالبلاد ومحاكمتهم تجنبا للصدام الذي يمكن أن يحدث بين أفراد الشعب وهذا أمر لا تحمد عقباه ونحرص على عدم وقوعه حقيقة أننا يعني آه، آه، أهمنا هذا الأمر جدا نعم.
ونحرص على ألا تكون هناك يعني مزيد من الفتن والقلاقل ونوجه نداء أيضا مرة أخرى من خلال هذه القناة نداء عاجلا إلى كل من ليست لديه حكمة في معالجة الأوضاع والأمور خروج إلى الطرقات وضرب الناس والصدام بين أفراد الشعب الواحد نعم هذا يرجع لمن ويعود نفعه لمن وما هي الإيجابيات التي يمكن أن تحقق من وراء مثل هذه الأحداث إنها مصيبة عظيمة ندعو العقلاء إلى أن يفكروا وأن- وإلى أن يعالجوا الوضع حالا نحن ننادي بصوت الحكمة بصوت العقل وقد ذكرنا في بياننا كما ذكرت من كانت عنده إشكالية أو كان له طلب نعم.
فالباب مفتوح مم.
امام الجهات الرسميه وانا اعتقد بان الجهات الرسميه الان تسعى جاهده الى ان تخرج بالبلاد الى حيز الامن والامان نعم ما استطاعت الى ذلك من سبيل شكرا جزيلا دكتور عبد الله بارك شكرا الله جزيلا فيكم.
شكرا دكتور عبد الله شاكر بيان مهم آه، لمجلس شورى العلماء آه، لبيان الاحداث نعم.
وده انا انا انا انا بركز يعني انا كان قلت ان الدكتور عبد الله يقوله بنفسه بصفتي هو رئيس هذا المجلس ان انا بقول وزي ما قلت لحضرتك هم دول السلفيين صحيح.
هو ده الفكر السلفي مش الفكر المتشدد مش الفكر الوهابي مش كل حاجه نقول السلفيين الوهابيين المتشددين المتعصبين والتهم المعلبه اللي موجوده وجاهزه هن- هستأذنك الله يكرمك يا شيخ مسعد معانا اتصال اخر آه، مداخله ابو احمد السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ ملهم اهلا وسهلا ابو احمد ازي حضرتك ازي حضرتك يا استاذ ملهم الحمد لله، الله بدايه يا يكرمك.
استاذ ملهم يعني انا بحيي حضرتك وبحيي قناه الرحمه على التناول الهادئ للاحداث المؤسفه اللي بتشافها مصر الليله دي صحيح آه، والحقيقه ان الطرح بتاع الشيخ محمد حسان والشيخ مسعد أنو- انور واللي انا باكد على كل اللي هم قالوه اه بيأكد على أن آه، طرح السلفيين بعيد تماما عن كل ما يشيعه آه، رموز العلمانية وعشاق الفوضى الموجودين في م- أرض مصر للأسف تمام الحقيقة يا أستاذ ملهم أن كل اللي بيحصل ده مؤامرة واضحة على مصر مم.
وما يستهدفش أي شيء آخر غير مصر لذا فأنا يعني من منطلق أن أنا مواطن بعيش على أرض مصر بنادي كل المسلمين والأقباط أن هم يعلوا من شأن الحكمة والعقل جميل.
والحقيقة أن ده مش وقت الحساب مم.
علينا جميعا الأول أن احنا نعمل على عادة الأمن والتماسك لمجتمعنا جميل ثم يأتي وقت الحساب وفقا لأحكام القانون بعد ذلك تمام يا أستاذ ملهم المؤامرة وضحت اه ووضحت معالمها بعد تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية صحيح اللي صحيح بتدعو فيها للتدخل الأجنبي على أرض مصر بدعوى حماية الأقليات اه عشان كده أنا بدعو الجميع وبؤكد للمسلمين والأقباط وعلى كل المؤسسات اللي في مصر سواء كانت أهلية أو رسمية خاصة الجيش والشرطة ايوه وأنا شاعر الآن بمدى الجرح العميق اللي أصاب مؤسساتنا العسكرية بعد ما استشهد منهم من استشهد على أيد أبناء وطنهم مم.
إن هم يعلوا من شأن العقل ويفهموا المؤامرات اللي بتحاك لمصر وغيرها من دول المنطقة واللي أتت ثمارها في بعض الدول زي ما شفنا اللي حصل في السودان من خلال تحريك ملف الأقليات مم.
واللي بدأ تنفيذه من أك... من عدة سنوات بعد المؤتمر الشهير اللي عقد في قبرص وللأسف الشديد على قد... على إيد بعض رموز العلمانية في مصر لذا فإن بأؤكد إن إحنا كلنا كمواطنين علينا إن إحنا ند... نعلي من شأن العقل والحكمة في هذا التوقيت جميل وأسأل ربنا إن هو يحفظ مصر من كل سوء يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا يا ابو احمد كتر خيرك مداخله جميله ومداخله عاقله ومداخله متزنه وصل العدد عدد آه، الذين توفوا الان 23 الله أكبر 23 الله أكبر.
و 173 مصاب 173 مصاب و23 لا حول ولا قوة إلا شهيد.
بالله.
والله يعني هي هي حرب هي وكاننا نحارب اليهود أسأل الله سبحان أن الله.
تمر الأزمة بسلام يا إن شاء رب.
الله ناخد ربي يحفظ اتصال الجميع يا رب.
ناخد اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا كيف حالك استاذ ملهم الحمد لله اتفضل اتفضل مرحبا بفضيله مسعد انور أهلا وسهلا
اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل احنا اولا ب- عايزين عايزين نفهم بس ان يعني النصارى في مصر عايزين ايه من من ده كله اللي حصل يعني يا استاذ ملهم امم
واحنا عايزين بيان من امبا شنودة حاليا نستنكر فيه اللي حدث امام مسبيرو
احنا احنا هنطلع بيان هنقعد نقول للكلمه بيانات سهله بيان في ثلاث دقائق هيطلع ايه اللي هيحصل يعني
لا يصل ان احنا عايزين بس ان هو يستنكر هو هو يعني هو راضي عن الحاجات اللي بتحصل من من أخو- من النصارى آه.
ولا هو غير راضي اللي كان غير راضي يطلع ببيان ويقول فيه ان هو بيستنكر الحاجات اللي حصلت دياتي وخلاص على كده
طيب خير ان شاء الله من ميدان التحرير احمد ابو عقيل الصحفي بجريده الرحمه احمد احمد احمد
الو ايوه يا احمد
الو ايوه يا احمد سامعك ايوه آه، الوضع الوضع بدا في بدا الوضع بدا الوضع آه، يبدو هادئا الى الى الى حد ما بقى دخلت قوات كثيفه من الجيش والشرطه آه، بدات بالسيطره على الوضع هناك حضر منذ ربع ساعه تقريبا لواء محسن مراد مدير امن القاهره حضر منذ ربع ساعه امام مبنى التلفزيون متواجد الان آه، ولكن هناك حالة استنكار تام لما حدث من من من من قبل الموجودين آه، أمام مبنى التلفزيون آه، هناك آه، خسائر في ال- في في عربات أتوبيس ل- ل- للنقل العام للقوات المسلحة عربة مصفحة آه، ب- اشتعلت آه، بدأت قوات الجيش آه، في في في إخلاء ال- المكان من ال- من العربات المحترقة تماما ايوه آه، ولكن هناك حالة استنكار من ال من ال من ال الشعب الموجود داخل أمام مبنى التلفزيون لما حدث آه، الكل يرى أن هناك مؤامرة مدبرة لزعزعة أمن البلاد آه، أستاذ ملهم معي الآن نعم نعم يا احمد آه، الكل يرى أن هناك مؤامرة مدبرة لزعزعة أمن البلاد آه، لأن ال- الأقواط المتواجدين أمام أمام التلفزيون بدأوا آه، مظاهرة بصورة هادئة ثم انقلبت المظاهرة بدأوا بإلقاء الزجاجات والطوب على قوات ال- ال- الأمن الموجودة آه، هناك إصابات عديدة هناك ثلاث مجندين آه، آه، توفوا هناك أصابة حوالي 20 إصابة بين بين أفراد الشرطة آه، هناك خسائر في معدات ل- لقوات الجيش وخسائر في معدات ل- ل- ل- ل- لقوات الاطفاء لل- الامن كذي ولكن الامن الان مستتب الى وضع ما ولكن آه، زميلي احمد فوزي سينقل لك الصوره من ميدان آه، من ميدان التحرير مباشره آه، يقول ان هناك في بعض المناوشات في شارع عبد المنعم رياض
تمام تمام يا احمد ما طيب شكرا شكرا جزيلا يا احمد آه، خبر عاجل فرض حظر التجوال في ميدان التحرير ووسط البلد من 2 صباحا الى 7 صباحا
هو الحل الأمثل كما يعني قلت لحضرتك تفعيل القانون أي حد خارج على القانون مسلم نصراني كبير صغير يعا- يعامل بشدة ويطبق عليه القانون آه.
إنما تراخي يد الدولة عدم تكشير المجلس العسكري عن أنيابه تراخي الدولة مع الكثيرين من هؤلاء ومن غيرهم من مسلمين ونصارى هو اللي أدى الوضع اللي احنا فيه مم. الواجب كل يوم علينا- مصر بتخسر عشرات الملايين آه.
بسبب الإضرابات ال- ال- هذه الأحداث تجعل مصر على شفا جرف هاري ربنا يستر على حافة الانهيار ربنا يستر ان شاء فأنا الله بطلب من كل مسلم ومن كل نصراني عاقل بقول له حرام عليك مصر ما تستاهلش منك كده بأنصح كل إخواني من المسلمين بضبط النفس مم.
وبعدم الانجراف وراء ال- الأحاسيس وراء الانفعالات يا كل مسلم أوصيك بضبط النفس جميل الدولة فيها قيادة فيها حكومة فيها داخلية فيها جيش سيبهم يتعاملوا مع أي خارج على القانون مسلم كان أو نصراني لأن لو تدخل المسلمون لأن ده استفزاز آه، آه.
يعني يؤجج المشاعر لو انجرف المسلمون وراء المشاعر مصر هتولع استر يا رب فأنا بقى أنصح كل مسلم بضبط النفس سيب الجيش يتصرف سيب الداخلية تتصرف مع كل خارج على القانون مسلم كان أو نصراني وبقول للمجلس الأعلى العسكري لابد أن تتعامل مع هذه المشكلات بقبضة من حديد مم.
وبطلب من وزير الداخلية ألا يتراخى مع هذه الأحداث بطلب من إخواننا في الشرطة أنه ينزلوا ويفرضوا الأمن والأمان في كل بقاع مصر وإلا البلد خلاص العقد سينفرط جميل وعندها سنندم ساعة لا ينفع الندم جميل ربنا يكرمك شيخ مسعد الله يكرمك الله يبارك فيك سعداء بيك ربنا يكرمك الله يرضى عليك شكرا كنت جزيلا أود أكون في في يعني حدث مفرح لا ان شاء الله أسأل إن شاء الله أن تمر هتعدي إن شاء بلدنا الله من بإذن هذه الله.
المصيبة على خير حال إن شاء يا الله رب اللهم امين انا بشكرك الله شكرا يبارك جزيلا فيك.
الشيخ مسعد انور مشاهدينا الكرام فاصل ونعود بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي المحترم المحلل الاستاذ محمد علي خير والتحليل السياسي لاحداث مزبيرو بعد الفاصل